واحد امين تكلمنا في المرة الماضية انجيل يوحنا اصحاح 15 قوموا ننطلق منها هنا انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام وقفنا عند الاية اللي بتقول اثبتوا في محبتي والآية دي رقم تسعة كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا وبعدين يقول اثبتوا في محبتي ليه الرب بيقول لنا اثبتوا في محبتي اصل احنا متعودين على المحبة العطاءة مش الأخادة يعني نقول في الصعيد مثل كتر اللغلغة تقطع عروق المحبة يعني ايه كتر اللغلغة كتر المشاكل والزعل والضيق والتعب ممكن تخلي الانسان يفقد محبته زي ما بنشوف اتنين يعني بيحاربوا الكون كله ويحاربوا اهاليهم عشان يتجوزوا بعض والاتنين يكونوا بيحبوا بعض جدا ويقفوا ضد كل المجتمع وفي الاخر يتجوزوا بعد ما بيتجوزوا بفترة بتتقلب المحبة لكراهية وزعل طب ليه لما تيجي تسأله مش دي اللي انت حربت عنها الكون كله مش دي اللي انت وقفت ضد اهلك عشان ترضيه وكنت بتفتكر ان اهلك ضدك لما كانوا بينصحوكي مش انت اللي وقفت كده يقول لك اصل فعلا كنا بنحب مع بعض بعض بمحبة قوية لكن دخلنا دخلت المشاكل لما دخلت المشاكل والتجارب المحبة بتاعت الانسان محبة ذاتية طالت ولا نزلت محبة ايه ذاتية وما دام دخلت فيها الذات تتلغلغ المحبة وتتلخلخ وممكن تتحط توصل لايه لكراهية مع انه يا احبائي ان المحبة الحقيقية لا تسقط ابدا ليه بيقول لنا اثبتوا في محبتي اصل عارف ان احنا هنقيس محبته على مدى الخدمة اللي هيقدمها لنا على مدى الخدمة اللي هيقدمها لنا وهو خدماته لينا كلها خدمات ايه سماوية طب وارضية يوه من اجل هتتبهدلوا من اجل هتتجاسوا تكونوا مبغضين من الجميع لأجل اسمي تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون طيب كثر الاضطهاد واللغلغة والمشاكل والباب الضيق والطريق الكرب خلي الإنسان أحيانا يعمل إيه؟ يمل ولما يمل يجي الشيطان يقول له هو لو ربنا بيحبك كان يسيبك تشرب من كعانك وكان يسيبك تتبهدل وكان يسيب التجارب تطلع من تجربة تدخل في تجربة ونزل خبطات على راسك على راسك يسوع بيقول اوعوا تصدقوا لا الشيطان ولا الظروف المحيطة بيكم لكن كل اللي عايزه منكم اثبتوا في محبتي زي ما انا اثبت في محبة الاب شوف بقى يسوع اطاع حتى الموت موت الصليب قبل الصليب قبل البهدله قبل التف على وشه قبل العري عارف العري ده انا مره في عظه من العظات قلت ان يسوع اتصلب عريان زي مامه وولدته ما كنتش هخلص مع ان ده اللي حصل فشوف قد ايه هو قبل شوف قد ايه مين فيكم بس بلاش الام مين فيكم يقبل ان يقلعوه عريان قدام الناس كلها صدقوني لو واحد عروه قدام الناس كلها لا يهاجر من البلد ويروح في حته ما فيش حد ايه يعرفوا فيها تاني خلاص يرفع وشه فين وش القدوس اللي من امامه هربت الملائكه تصوروا يا احبائي قطع وفي نفس الوقت لما تيجي تقول لك الاب تركه ايوه تركه تركوا ليه تركوا للالام تركوا للضيق لكن هل شك في محبة الاب لحظة لا حتى وهو رايح للصليب شك في محبتهم هم قال لهم تتركوني وحدي لكن الاب معي ياه طب الاب معاه يسيبك تطلع على خشبة اللعنة ده موضوع وده موضوع المحبة تقتضيني ان انا اطيع وعلى قد الطاعة على قد اخذ المجد عشان كده بيقول لكم انتوا النهاردة اثبتوا في محبتي اثبت تبص تلاقي واحد بيحب ربنا وبيصلي والكنيسة ويجي الصبح بدري وهوب يموت له واحد عزيز ويروح مخاصم ربنا ليه اصل احنا مش عارف ليه ربنا بيعمل فينا كده ليه ما انا رحت وصليت وخدنا وعد وسمعنا انه هيشفى ومين قال لك ان الشفاء ان يقوم في الارض ده ممكن الشفاء ان يتمجد في السماء هو الشفاء عندك ارضي حياتك كلها ارضيه اعرف واحد صديق لي يا احبائي اكاد ان اقول لكم عرفت ربنا عن طريقه عرفت ربنا عن طريقه كان حبيب الروح بالروح ومشيت معاه كان عايش المسيح بالكامل وفجأة يا احبائي جاله عقد عمل وسافر دولة وثلاث سنين بقى مليونير نسي ربنا ونسي الكنيسة ونسي الحياة ورجع للمشاريع ورجع للأعمال ورجع سمعت انه بيشرب سجاير وغيره وغيره وغيره معقول معقول يا رب فلان ده اللي كان قدوة لدرجة ان لما نزل اجازة احنا ما كناش بنسيب بعض دقيقة لما نزل اجازة جريت ادور عليه استخبى مني وهرب وما رضيش يقابلني افتكرت اثبته في محبتي بس الحقيقة كنت بصلي لربنا بدموع اقول يا رب يعني معقول واحد عرفك وحبك الحب ده معقول تسيب وهلك حتى لو كانت الملط الملطة غاه و- و- وتصوروا نجحت مشاريعه بطريقة رهيبة رهيبة كل اللي يحط ايده فيه ينجح ينجح ينجح ومكاسب مكاسب مكاسب مكاسب مكاسب لغاية ما وصل وصل لحاجات كتيرة بس انا عرفت ربنا على ايده لكن في الاخر ربنا جابه جابه اه جابه في سرطان في الدم لكن طبعا رجع في الاخر ورجع لربنا وحياته بقت عظيمة لغاية ما سافر للمجد و... ولما سافر للمجد كل اللي عمله عمل منه حاجات كتيرة لربنا ولخدمة ربنا لكن ربنا الليلة دي انا بحط الاية دي يقول لك اثبت في محبتي اوعى جالك مرض تشك في محبتي اوعى جالك فشل تشك في محبتي اوعى جالك مكاسب تسيب محبتي اوعى لان اوعى تفتكر المحبة التجارب بس اللي تخليك تبعد والاغراءات تخليك تبعد دماغ تركني مش جات له تجربة احب العالم الحاضر تسمع حاجة عن ديماس ولا لا مين هو ديماس ده عارفين ان ديماس جاب لمين بولس جاب له اللي جاب له بولس تيموثاوس يعني اللي عرف تيموثاوس ربنا وجابوا لبولس ديماس اللي عرف سيلا ربنا وجابوا لبولس ديماس اللي جاب اكيلا وبرسكيلا لربنا ديماس يعني الفطاحل الكبار دول مين اللي جابهم لربنا ديماس ديماس ايه اللي حصل كان ليه عم مالوش اولاد مات ساب رأس مال ضخم وساب مشاريع كبيرة وكان الوريث بتاعه ديماس راح استلم بقى التركة وابتدى بقى يكبر المشاريع وبولس يبعت له يقول له تعالى نخدم يقول له لا مش فاضي شوف حد تاني غيري عشان كده يقول لك دماغ تركني إذ أحب العالم الحاضر العالم الحاضر اغراه العالم الحاضر شده اوعى يكون حبك لك فخ عشان تقع فيه بالغنى او بالمكاسب او بالمرض او بالتجارب او بالفقر ما هيضرب بكده ويضرب بكده لا الفقر يخليك تزعل من ربنا ولا الغنى يخليك تنسى ربنا ولكن اقول لك بالروح القدس اليوم اثبتوا في محبتي اثبتوا في محبتي انا اجلتها عشان ااكد عليها خليك ثابت اثبت في محبته في وسط التجارب قول له انا بحبك وعارفك انك بتحبني انا واثق انك بتحبني انا مش عارف اللي حصل لي ده ليه لكن بلا شك ان عارفه للصالح انا واثق عشان كده يقول الايه اللي بعديها ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبه ايه الترمومتر اللي يخليني اعرف ان انا ثابت محبته احفظ وصاياه يعني ايه احفظ وصاياه يعني ما اوقفش الصلاه لما يجيني حزن وما بطلش كتابة ال- قراية الانجيل لما تجيني مشغولية وقت ربنا هو وقت ربنا ارجوكم عايز اديكم نصيحة لينا حدد ميعاد الا لادي اختاروا انت ان شاء الله يكون ربع ساعة ان شاء الله يكون خمس دقايق ده اسمه لقائك مع الرب تقدر دي تفرح ربنا تفرح ربنا لما تحدد الخمس دقايق دول لربنا لو جالك اغلى الغالي يعني مثلا لقاء مع ربنا من الساعة مثلا تسعة بالليل لتسعة وخمسة جاني ضيف اقول له بعد اذنك هغيب عنك خمس دقايق في مقابلة مهمة اهم من كل حاجة اسيب الخمس دقايق دول واروح اقعدهم مع ربنا ليه انا بقول لك حدد اصل ربنا بيحس انه كماليات يعني ايه كماليات زي الطاولة عندك طاولة فوق الدولاب عندك وقت فراغ بتسحبها وتلعب لك عشرتين مفيش وقت فراغ بتركن بالثلاث اربع ايام صح ولا لا الصلاة بقت كماليات عندي وقت فاضي اصلي مفيش يعني ما اصليش يعني انا اللي السجن بتاعك ربنا بيقول لك كده انا اللي السجن بتاعك لما تفضى ابكي لا يا رب ده انت الالف والياء بتوع حياتي ده انت البداية والنهاية بتوع حياتي انا مش طالب كتير انا طالب خمس دقايق وانا عارف ان الخمس دقايق لو سبت بتاعة ربنا سنة هتزيد هتزيد الخمسة العشرة والخمستاشر اسمه موعد لقائي مع الرب ميعاد مهم لو انت عندك لقاء مع واحد شخصية كبيرة وانا جيت ازورك مش هتستأذن مني هتستأذن ولا لا لان موضوع في مصلحتك وتقول لي بعد اذنك لما تيجي تدي ميعاد لواحد تزوره او يزورك تديله في الوقت غير بتاع ربنا لو قال لك جاي لك تسعة اقول له لو سمحت تعالى لي تسعة وعشرة لو انت حددت كده تبقى انت حطيت ربنا قدامك تبقى حطيت ربنا قدامك حطيت له وقت خسارة في ربنا خمس دقايق في ال 24 ساعة خسارة خمس دقايق تقعدها قدامه خمس دقايق تتمتع يتمتع بيك هو نفسه يتمتع بيك مش انت كمان انت اصل دايما الاب يحب الابن لكن الابن بالنسبة للاب قلبه ايه جافي وجافي دي طبيعة الاولاد يحبوا يجروا يمين وشمال لكن الاباء امنية قلبهم ان اولادهم يبقوا حواليهم يبقوا جنبيهم الابن ما يهموش ما تفرقش لكن الاب يهمه وتفرق وهو ابوك وابوك مش زي اي اب ولا عاطفة اعظم اب فيكم تساوي واحد على الف من محبته عشان كده انا بتضايق حتى في الحته اللي في القداس لما يقول له كاب حقيقي بقول لا مش كاب ايها الاب الحقيقي الذي تعب معي انا الذي سقط ده فعلا انت الاب الحقيقي ابويا اللي في الارض ده اسمه ابويا المؤقت مسؤول عني من ساعة ما اتولد لغاية ما سافر او لغاية ما يسافر هو لكن انت الابوة اللي هنا وهناك ان حفظتم وصاياي قال لي حفظ الوصية قدامه ان حفظت وصاياي تثبت في محبتي لا ايماننا بالله كماليات لما أرضى عارفين ال- ال- الملك هيرودس لما قال لبولس قال له آه، أبي قليل تقنعني أن أصير مسيحيا قال له بتكيرو قال له طب على العموم روح دلوقتي ومتى حصلت على وقت أستدعيك وانت ضامن عمرك ما حصلت على وقت ان حفظتم وصاياك تثبتون في محبة ده الترمومتر اللي يدي الثبات كما اني انا قد حفظت وصايا ابي واثبت في محبته بيضرب لنا مثل بنفسه حفظت وصايا ابي ايه الوصايا اللي حفظها ايه الوصايا اللي حفظها قال له انا عايزك تفدي البشريه قال له انا موافق طب ايه رايكم على جبل التجلي افضل جبل التجلي ولا جبل الجلجوثه طبعا جبل التجلي وبطرس ويعقوب ويوحنا يقولوا له جيد يا رب ان نكون ها هنا والسما رفضت قالت لا ده ابن الحبيب اللي ما يهموش حفظ وصايا ابيه ده الشيطان قال له ايه ده انت هتقع تحت الصليب وركبك هتتقطع وظهرك هيتقطع فيها ايه لما تسجد سجدة واحدة واديك الارض باللي فيها قال له اذهب يا شيطان مكتوب ما تنساش الوصية للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد حفظ وصايا ابيه ايوه والا وصايا تحفظها بالظبط ووصايا ابيه محدش يقدر يقولها يعني مثلا لما نيجي نقول ايه فلان ده بخيل ونقول فلان كريم الكرم فيه عيب والبخل فيه عيب صح ولا لا البخيل مقتر يعني إيه مقتر يعني جلده يعني ناشف يعني يتعب اللي حواليه عشان كده يسموه مقتر البخيل دايما مقتر طب والكريم مبذر طب والمسيح الكريم غير المبذر من خمس خبزات يأكل خمس تلاف كريم ويفضل 12 قفة والخير كتير كله كله لا يجي في الاخر يقول لهم ايه اجمعوا الكسر لكي لا يفقد شيء كريم لكن مش مبذر مش مدام العيش وكتر العيش شيل وارمي في الزبالة على ايه ما ده بايت ناكل الجديد بقى ما دام الخير كتير ارمي بقى غيرنا يستفيد لا اجمعوا الكسر شوف الوصايا لما الاب قال له انا عايزك تحتمل الالام كلها قال له موافق وطلع على الصليب عشان يحتمل الالام لقى في وصية يقول في عطشي سقوني خلا يعني الاب عايز يشرب خل طيب لو شرب الخل الخل هيخدره والتخدير يخليه جزئية من الالام ما يحتملهاش وهو عايز يحتمل الالام لان الخل بيسكر الخل زي الخمر يسكر يخلي الواحد يفقد الاحساس لو شربت كوباية خل تفقد الاحساس واحد غيره كان شرب كوباية الخل مصر السنجة كلها وكان راح في غيبوبة مدريس بالألم وهو عايز يحس بالألم لآخر لحظة طب لو ما شربش يبقى كسر الوصية ولو شرب يبقى ما احتملش الألم شوف يقول لك ايه الكتاب على الكتاب في- في الكتاب المقدس ذاق ولم يرد أن يشرب ده عشان ينفذ وصية الآب وما شربش عشان يحتمل الألم بالكامل أنا قبلت وصية من أبي ما تقدرش تطلع إنسان بالشكل ده ولا تقدر تطلع وجاهه بالشكل ده فعلا وجيها في الدنيا والآخرة هنا وهناك ما تقدرش تطلع أكتر من كده عشان كده يا أحبائي يقول لك كما كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته أنت حفظت وصايا أبوك لكن إحنا ربنا يقول لنا يمين نقول له شمال يقول لنا شمال نقول يمين خالف تعرف دي طبيعتنا وحملنا وبيحبنا كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم دخل لنقطة جديدة رفعة جديدة هيرفعنا انا بقول لكم الكلام ده ليه علشان يثبت فرحي فيكم يعني ايه اصل لما انت تثبت في وصيتي هتلاقي التجارب من بره حقيقي الناس تبص لك من بره وتصعب عليها لكن جوه ده محدش يعرفه غيرك انت فرح يثبت فيك ويكمل فرحك فرح ايوه انت تفتكر اللي بيثبت في محبته اللي بيمتلئ بالروح تفتكره هيحس بحاجه او يضرب حاجه لا طب تعالوا نمسك الناس اللي روحوا البيت زعلانين مالكم في ايه يقول لك يا عيني مسكين الصفنون اول حجر نزل في قرن قورته طلع المخ تاني حجر جه في وشه والدم بخ ثالث حجر كسر الجمجمه كلها رابع حجر خلع دراعه خامس حجر كسر ظهره كان منظر رهيب رهيب رهيب ده بالنسبة للي بره تعال اسأله هو شفت ايه يا صفنوس شفت الحجر قلم ولا شفت حجارة ولا شفت مخه طالع ولا شفت ايد اتكسرت انا كل اللي شفته لقيت السما دي اللي انتوا شايفينها زرقاء اتفتحت ونور بقى ما في زيه ولقيت واحد قاعد وبيبص لي ويبتسم مفيش جمال بعد كده تاني وعرفت من جروحه انه يسوع وانا بقول انا شايف دلوقتي السماء مفتوحة والمسيح جالس عن يمين العظمة سامع من بعيد خيصة بس مش قادر احققها وبصيت لقيت حاجة كده بتخبط فيا معرفش ان كانت خبطت فيا بس انا حسيت زي ما تكون حاجات ايه كل ما اسمع الخبطه دي الاقي نفسي طلعت فوق شويه طلعت فوق شويه قربت لحبيبي قربت اخده في حضني لدرجه كان نفسي اللي بيخبطوا دول يخبطوا بسرعه بسرعه بسرعه لغايه ما قلت له ارجوك ايها الرب يسوع لا تقم لهم هذه الخطيه دول بيعملوا بيعملوا اللي انا عايزه اللي انت عايزه ايوه اللي انا عايزه في نظر الناس اكبر خساره الموت لكن اللي يفرح بالرب يقول لي الحياة هي المسيح والموت ربح مكتب بالنسبة ليه يقول الموت بالنسبة لي مكتب بالنسبة لي ربح انا بكلمكم احفظ وصاياي احتمل الضيقة احتمل الالم وشوف فرحي فيكم هيكمل ازاي جواكم جواكم انا شخصيا اختبرت في ناس يقولوا لي يا ابونا الست سنين دول اللي انت قعدتهم في البيت ربنا ما يعودهم او لو تعرفوا ان اكبر ست سنين اتمتعت فيهم بالمسيح في عمري كله من اتولدت لغايه النهارده تلامست مع الشخصيه اقعد اشبع بيه ما تدورش يدور على بره يشكي لفلان ويشكي لعلان ويشكي لده وعلى راي البابا لما قال ايها الحائر يا من تهت في فكر عميق تسأل الناس وتشكو سائلا اين الطريق فحلول لفريق ضد اخرى لفريق انما عندي علاج قد اختبرناه جميعا اغلق الباب وحاجز في دجى الليل يسوع واملأ الليل صلاة وصراعا ودموعا ادخل ادخل في الوصية دي مهمة اثبت في فرحي عشان فرحي يكمل فيه ان حفظت وصاياي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم يعني ايه يكمل فرحكم احنا بنفرح بس انا اتحداكم واحد يرفع ايده ويقول انه فرح فرحة كاملة عمر الفرحة ما تبقى كاملة حتى فاز على رأي واحد قال أحسن يوم في عمري يوم جوازي ويوم جوازي كانت ليلة عكننة وعولقة فلان زعل فلان مدعناه فلان اتقمص عشان ما خدش علبة ملبس فلان مش عارف نسيوه فلان ده قالوا له اقعد ورا فلان حطوه على ترابيزة مع ناس غير اللي كان عايز يقعد معاهم وغيره وغيره وغيره وغيره وفلان مسك السيرة وفلان قال ايه القرف اللي جايبينه ده وايه ده وعلى طول على طول على طول على طول ايه ده ده الفرح الناقص لكن الفرح الكامل اللي يقول ومعه فوق الارض لا اريد شيئا مش عايز حاجة خلاص الله وكفى الله بالنسبة لي هذا ده الفرح الكامل الفرح الكامل انك تحس انك مش ناقصك حاجة مش ناقصك حاجة بقى الله هو ابوك هو امك هو صديقك هو حبيبك هو اخوك هو عزائك هو اكلك هو شربك هو غطاك هو الالف والياء هو البداية والنهاية هو كل شيء هو الاله يهوى اي كل شيء إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم يبقى فرح إيه كامل هذه هي وصيتي شوف بقى الثمرة الثمرة بقى أنا اديت الترمومتر الترمومتر هو الثبات في في الوصية طب والثمرة اللي الفرح كمل فيه هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا اللي يثبت في محبة الله يحب الاعداء واللي ما يثبتش في محبة الله يكره حتى الاحباء والاخوات وبنشوف لدرجة ان بنحس ان وصية ربنا دي ايه بعيد جاي تقول لنا حبوا اعداءكم اخي قول حبوا اخواتكم خلوا الاخوات يحبوا بعض لا البنت متفقة مع امها ولا الولد متفق مع ابوه ولا الاخ مع اخته والناس كلها بتاكل في بعضيها كلنا كلنا كلنا كلنا كده ازاي هنفذ وصية حبوا اعدائكم انا متصور للوصية دي بعيدة وليه حق لما تيجي تقول واحد يقول لك ايه ده المسيح كأن المسيح ده في وادي وانا في ايه وهتطمن المسيح فيك لما تيجي تقول له من ضربك على خدك الايمن من سخرك ميلا لا حقي وحقي لازم اخذه بالكامل عشان كده هنا بيقول ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم حبوا بعضكم زي ما انا حبيتكم تقول لي احب اللي ظلموني احبه اللي كانوا حقي احبه اللي اتكلموا عليا وشوهوا صورتي يدينا مثل هتشوفونه انا كانه بيقول شوفوني انا ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع نفسه لاجل احبائه مش انا وضعت نفسي مش انا اتشتمت واتبهدلت مش انا اتريقوا عليا مش انا تبكوا على وشي مش انا اللي ساقوني المر مش انا اللي عملوا عملوا مش انا اللي كنت اغنيه في افواههم ومحبة ليهم قلت يا ابتاه اغفر لهم ومش اغفر لهم وسكت لا التمست لهم قلت له سبب لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون وضعت نفسي لاجل احبائي يا احبائي التقليد بيقول ان الجند الروماني اللي اسمه اولوبيوس اللي طعن المسيح في الحرب بجنبه كان متعور في عينه اليمين في الحرب يعني كان بعين واحدة وسابوه لانه كان من ضمن الابطال واول ما طعن يسوع بالحربة ينزل الدم في عينه تفتح له عينه وهذا هو الاله هذا هو الحب هذا ال... هذا هو الذي يقدم الشر يقدم له خير على طول ده الصديق يقول لك الكتاب الصديق كالنخل يزهو يمسك الطوبة وتروح ضارب النخلة تنزل لك بلح انت تحدفها بالطوب وهي تحدفك بالحلاوة انت تضربها وهي تطعمك وتشبعك ليه اشمعنى النخلة قال لك شوف قلبها وتلاقي قلبها ايه ابيض قلبها ابيض قلبها ابيض عندنا في اسيوط في حد الزعف وهم بيبيعوا الزعف عارف بينا بيقولوا ايه قلبك يا نصراني قلبك يا نصراني يا ترى هالكلام ده صح ولا غلط انا شايف المحبة بدأت تختفي عشان كده يا احبائي بيقول لهم ليس لاحد حب من اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه انتم احبائي يا سلام انتوا حبايبي بتقولها لمين بتقولها لبطرس اللي هينكرك ولا لتوما اللي هيشكوا فيه ولا اليهوذا اللي هيبيعك ولا للتسعة اللي هيسيبوك ويهربوا زي العيال ويستخبوا انتم احبائي تصور ده انا لما اكون بحب واحد و... و... وفي الاخر اكتشف ان ان عمل فيا مقلب وتخلى عني بندم على الايام اللي حبيته فيها اقول ما كنتش اعرف اتخدعت لكن ده كان عارف اللي هيحصل حلوة انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيتكم به انتوا حبايبي وعايزكم تعملوا انتوا حبايبي وعايزكم تعملوا اللي العلم ان سعدتم ما اوصيتكم به انتوا حبايبي وعايزكم تعملوا انتوا حبايبي وعايزكم تعملوا اللي انا وصيتكم بيه وراح نقل نقل اعلى نقل من من نقلة الفرح لنقلة الحب للنقلة الثانية لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكن أسميكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعت من أبي مش هسميكم عبيد العبد ما يعرفش يعني الناس اللي يقولوا لك احنا عبيد الله طب لما انتوا عبيد الله ربنا بعت لكم كتاب بيقول لكم ليه على خط صوب هو العبد مطلوب من سيده انه يقول له هعمل ايه مطلوب من سيده انه يعلمه مطلوب من سيده انه يكلمه يعني لو واحدة عندها ولا واحد عنده عبد او عندها خدامة وقالت لها مثلا اذبحي آه، ديكين رومي وحمام ووز واعمل وسوي تيجي تقول لها إيه، مين اللي جاي عندنا ضيوف تقول لها وانت صفتك ايه عشان تسأل انت خدامة عبدة اللي تتأمر بيه اصنعيه مالكيش دخل بمين هي كل اللي تحس يمكن في ضيوف جايين لكن ال- الصداقة الحب هو ده الحب عشان كده ربنا يقول ايه هل اخفي على ابراهيم ما انا فاعله ليه لانه بقى صاحبي خليلي صديقي حبيبي هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله يقولوا فيه يا رب قال له ابراهيم عايز اقول لك حاجه نعم انا هحرق سدوم وعمور تحرق سدوم وعموره ايوه هحرق سدوم وعموره هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله وابراهيم ايه شاف ان ربنا صاحبه يبتدي يوجه لربنا ايه كلام صعب ادعي اديان الارض كلها لا يصنع عدلا يعني اول اول خبطه تضرب كده على طول قال له انت كده معقول ديانه الارض ما عندهاش حد ليه ليه ليه يا ابراهيم ليه حبيبي انا صاحبك برضه وبضعفاتك قبلك ن- نمشي خطوه خطوه لو واحد غيره لما لو واحد راح لقاضي وقال له انت مش عادل على طول يديله ست سنين ست شهور سجن انت بتطعن في القضاء لكن لا يقول له ايه العدل في نظرك يا ابراهيم يقول له نفترض فيه خمسين واحد كويسين تاخدهم في الرجلين طب العدل عندك ايه يا ابراهيم احرق الوحشين وخلي الكويسين قال له عدلك قال له قال له عدلي انا لو فيه خمسين كويسين انا هسامح كمان الوحشين مش عايز تعرف عدل وينزل ينزل ينزل لغاية ما ينزل الأول بخمسة وبعد كده ينزل بالعشرة وفي الآخر ما لقيت حد في الآخر ما لقيت حد يا أحباء عشان كده هنا الرب يسوع يقول لك لا أعود أسميكم عبيد لأن العبد لا يعلم إرادة سيده أما أنا أعلمتكم بكل ما سمعت من أبي اللي سمعوا من أبيه نشوف المرة الجاية ربنا يبارك حياتنا يمتعنا في الإيمان يعطينا أن نحيا المسيح ونعيش لأجل تمجيد اسمه القدوس له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين تفضلوا نصلي أمين الليلويا Kristus är nästa vinare gonne men ehone men egot senta stoten kenen nob sotjam ونينان كريا دايسون كريا دايسون كيري سوبيسون امين اسمو ايروي اسمو ايروي اسكيمي تانيا كوني اولكم باسمو Kristus بنوتي أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي في الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نفس قالت بتقول ما عندي شيء اقدم لك غير حياتي اغلى ما عندي بقدم لك عمري وحياتي واحد بيقول ربنا جاي وعايز يقدم لربنا فبيقول له لسه معمولة ما كملتش اربع ايام ما عندي شيء اقدم لك غير حياتي اغلى ما عندي بقدم لك عمري وحياتي انا عارف عزة عزمي هياخدها طبعا وهينزلها في الشريط اللي جاي هقول لكم طريقتها سهلة اسمعوا مني ما عندي شيء أقدم لك غير حياتي أغلى ما عندي بقدم لك عمري وحياتي ما عندي شيء أقدم لك غير حياتي أغلى ما عندي بقدم لك عمري وحياتي صعبة؟ تاني ما عندي شيء أقدم لك غير حياتي أغلى ما عندي بقدم لك عمري وحياتي أسمع حمامكم اسمعوا مني القرار من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي ما عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي ما عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي تبقى الاولانية انت يا حبيب قلبي يا غالي عالية الثانية واطية نقول تاني من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي ما عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي ما عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي صعبة؟ طيب نقول من الاول ما عندي شيء أقدم لك غير حياتي أغلى ما عندي بقدم لك عمري وحياتي ما عندي شيء أقدم لك غير حياتي أغلى ما عندي بقدم لك عمري وحياتي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي ما عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي ما عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي اسمي على كفك نقشته لا على كفك وبقى اسمي على كفك نقشته بالدم الغالي لا بالدم الغالي بالدم الغالي مش يا غالي اسمي على كفك نقشته بالدم الغالي وكنت عبدي ورفعته للمجد العالي اسمي على كفك نقشته بالدم الغالي وكنت كنت عبدي ورفعته للمجد العالي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلب حياته نزاع انت الامل اللي مع عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي من غيرك عمره ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته انت الامل اللي مع عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي بقيت ربي انت فرحي ونبع سلامي ومعك حياتي ليها هدف ومعنى سامي بقيت ربي انت فرحي ونبع سلامي ومعك حياتي ليها هدف ومعنى سامي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي مع عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي مع عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي
قولني الاول لسه كاتبينها من اربع ايام بس طالعينها هنا اتعلمناها من فتره وكاتبينها
ما عندي شيء أقدم لك غير حياتي أغلى ما عندي بقدم لك عمري وحياتي ما عندي شيء أقدم لك غير حياتي أغلى ما عندي بقدم لك عمري وحياتي من غيرك عمري ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي مع عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا لا انت يا حبيب قلبي يا غالي هادية اسمي على كفك ناقشته بالدم الغالي وكنت عبدي ورفعته للمجد العالي اسمي على كفك ناقشته وكنت عبدي ورفعته للمجد العالي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع ده انت الامل اللي مع عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي مع عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي بقيت ربي انت فرحي ونبع سلامي ومعك حياتي ليها هدف ومعنى سامي بقيت ربي انت فرحي ونبع سلامي ومعك حياتي ليها هدف ومعنى سامي من غيرك عمري ضيع في ضياع انت الامل اللي ما عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلب حياته نزاع انت الامل اللي ما عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي فاني في بيت الآب وهتيجي يا ربي وتاخدني على السحاب وذهبت تعدي لمكاني في بيت الآب وهتيجي يا ربي وتاخدني على سحاب من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلب حياته نزاع ده انت الامل اللي ما عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي من غيرك من غيرك قلب حياته نزاع انت الامل اللي ما عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي عايز تتعدي لمكاني في بيت الثاني وذهبت تعدي لمكاني في بيت الآب وهتيجي يا ربي وتاخدني على سحاب من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي ما عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي ما عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي
القدس إله واحد أمين واحد بيسأل سؤال بيقول نرجو إفادتنا عن الخطية التي يفعلها الإنسان دون إرادته ولا يعلم بها إنها خطية إلا بعد سنوات طويلة جدا ورغم الاستمرار في الاعتراف والتناول هل تحسب له خطية حتى ولو كان يجهلها وهل يعترف بها بعد هذه السنين الطويلة أرجو الإفادة في الصلوة بنقول خطية فعلناها بإرادتنا وخطية فعلناها بغير إرادتنا خطية فعلناها بمعرفة وخطية بدون معرفة يبقى فيه أربع أنواع من الخطايا الخطية اللي بيعملها الإنسان بإرادته يعني معناها بيبقى مخطط فيها ومفكر فيها ورايح بكامل قواه العقلية يعملها زي واحد يقول لك أنا رايح أتخانق مع فلان وأوقف عند حده ولازم أمسح به الأرض وأعمل وأعمل وأعمل وأعمل دي كأنها خطية إيه؟ بإرادة لكن واحد بيتكلم مع فلان فنرفزه فغضب فعل نفس ايه الخطية بس هو ما كانش مخطط يعمل كده يعني في ظروف دفعته ليها هذا الفرق بين الخطية اللي بالارادة والخطية اللي بغير الارادة وحتى الدولة على فكرة بتفرق بالاتنين يقول لك واحد قتل بسبق الاصرار والترصد ودي بتاخد ايه اعدام لكن في واحد يعمل خطية بدون ارادة يعني مثلا واحد ماشي واحد ماشي بالعربية بتاعته وخبط واحد قتله اهو ده قاتل وده ايه وده قاتل لكن ده قتل بايه بدون ارادة يعني لو جيت سألته يقول لك انا ايه ما كنتش قاصد ان اعمل كده وطبعا انا تعبت جدا واتألمت جدا دي الخطية اللي احنا بنفعلها بالارادة مثلي طيب الخطية اللي بتتعمل بمعرفة وبغير معرفة كلمة معرفة يعني عارف انها خطية وغير معرفة يعني بعد ما عملها معرفش ان هي دي خطية نضرب ليها مثل يعني مثلا واحد اه دخل يعني قابلت واحد مرة وبعدين ما بيروحش كنيسة وبعدين لما بسأله لك قد ايه قال ليا دلوقتي حوالي 25 سنة ما دخلتش كنيسة فلما ليا 25 سنة ما دخلتش كنيسة وبعدين بسأله ليه قال بالعكس ده انا كنت بروح الكنيسة كانوا عاملين لي شمات بس واحد من الشمامسة الكبار خدام الكبار جه قدام الناس وضربوا قلم ضربوا قلم فخرج من الكنيسة ما رجعش لما تيجي ترجع تسأل الشماس انت ضربت ده قلم ليه يقول لك انا كنت بأدبه وهو كان سبب في البعد ده كله عن الكنيسة يبقى خطية فعلها بايه بدون معرفة او مثلا واحد كالموزة وراح رامي القشراية من الشباك واحد ماشي دوت على القشراية اتزحلق اتكسرت رجله تسبب في كسر رجل واحد ولما تيجي تسأله انت عملت النهاردة خطية يقول لك ابدا انا ما عملتش اي خطية لانه عمل الخطية ولا يعرف انه ايه انه عمل الخطية ادي الفرق بين الاربعة الارادة والمعرفة لكن بمجرد نفعل الخطية بدون ارادة عشان تبقوا عارفين بعترف بيها وبالارادة بعترف بيها اللي بمعرفة بعترف بيها واللي بدون معرفة بمجرد معرفها اعترف بيها لكن وانا مش عارفها ما تتحسبش بالنسبة للانسان خطية عشان تبقوا عارفين يعني ما تتحسبش للانسان خطية لانه هو اساسا ما عرفهاش لكن بمجرد ما ربنا يكشفها له او يعرفها يعترف بيها الانسان واحد بي... واحدة بتسأل سؤال بتقول في احدى الكنائس القريبة تقدمت للتناول ومعي ابن اخي طفل عمره ثلاث سنوات وذلك في القداس الذي يقام بعد الظهر ولكن الاب الكاهن رفض مناولة الطفل لانه غير صائم قبل التناول بفترة معينة في حين انه في كنيسة اخرى تقدمت لمناولة الطفل وتناول بالرغم من انه كان غير صائم ايضا فكيف يكون ذلك وما هي شروط المناولة للاطفال ارجو ان تكلمنا عن هذا بالنسبة للاطفال الكنيسة ما فيهاش قانون بالنسبة ليهم عشان تبقوا عارفين ما فيش قانون بالنسبة ايه للطفل لكن في تعليم بالنسبة للطفل يعني ايه التعليم يعني بنحاول ان الطفل من صغره نحاول ايه نعلمه ازاي يصوم ازاي ينقطع فترة معينة وهنا بتيجي بالنسبة للطفل تدريجيا لان الانسان لما بيعلم الطفل ويمكن تعرفوا اكبر مثل لينا حنة امه ايه ام صمويل يقول لك لما الولد كمل ثلاث سنين عملت ايه ودته الهيكل وكانت كل سنة تصنع ليه افود افود يعني لبس التكريس لبس الكهنوت كانت تصنع له افود وتطلعها له كل سنة عشان يلبسها فالولد من صغره لما لبس لبس الكهنوت وفرح بيه ابتدى يحترم الكهنوت وابتدى يقدس الكهنوت عكس اولاد عالي الكاهن عشان كده احنا بالنسبة للاطفال بنحاول نعلمهم ده حتى ابتدائي بنحاول مش نعلمهم بس الصوم ونعلمهم الاعتراف بنقولهم هاتوهم طبعا الطفل ما يعرفش حاجة بس مجرد يقعد ويقول بزعل بابا وماما وما بسمعش الكلام يعني الكلام ده طبعا اعترف او ما اعترفش هو يستحق ايه المناولة اكل ما اكلش يستحق ايه المناولة لكن احنا لما بنعمل مع الطفل ابني ثلاث سنوات كده عشان نبتدي ايه نعلمه تدريجيا ازاي تدريجي ينمو ايه في الايمان ونحط قدامنا انه كان ينمو في النعمة والقامة امام الله والناس لكن ما توصلش الدرجة ان مثلا ياكل ويدخل ايه يدخل يتناول على الاقل حتى فترة القداس نبدأ كده نبدأ مع الطفل في فترة القداس ما نأكلوش ودي تيجي ازاي الطفل ما يعرفش تبص تلاقي لو داخله الكنيسة واخدة طفلة معاه وتروح شارية قربانة واخدة طبعا الطفل اول ما شاف القربانة عايز ياكل هو يعرف من ايه شاف قربانة قدامه عايز ياكل يعني فالام تبقى برضه حريصة تشتري القربانة وهي خارجة من الكنيسة يعني ما تحطش قدام ابنها الحاجة وتقول لك ايه اصل ما قدرتش اصوم الولد طبعا فعشان كده يبقى بالنسبة للانسان واحد بيسأل سؤال بيقول في زكريا ثلاثة من واحد لاثنين بيقول أراني يهوشع الكاهن العظيم وحطت نقط نقط نقط وبيقول شعلة منتشلة من النار ما معنى الآية يهوشع ده رئيس الكهنة ودايما رئيس الكهنة بيمثل مين بيمثل الشعب كله عشان تبقوا عارفين يعني احنا بنعتبر ان امام الله البابا شنودة يمثل ايه يسع يمثل الشعب القبطي فكلمة يهوشع الكاهن العظيم يعني اللي هو رئيس ايه الكهنة فبيقول ان يهوشع شاف في الرؤية لابس ثياب خضراء لابس ثياب ايه خضراء والشيطان واقف عن يمينه يجهز ودي كانت نبوة على ان الثياب الخضراء اللي لابسها يهوشع الكاهن العظيم يعني التصرفات بتاعه شعب اسرائيل لان الكاهن بيقف قدام الله بايه بخطايا شعبه يمكن بتشوف في الصلاة يقول من اجل خطاياي وايه وجهالات شعبك فبيقول لابس ثياب خضراء يعني معناها شعب اسرائيل سالك سلوك ايه غبي والسبب مين الشيطان واقف عن يمينه بيقاومه بيقاومه يعني بيخلي الشعب يقع في في الخطيه يعني اللي جاب الثياب الخضراء وبعدين سمع الله بيقول انزعوا عنه الثياب الخضراء يعني معناها ممكن ربنا لو رجعنا له يشيل عننا ايه خطيتنا وبعدين بيقول اليس هذا على يهوشع شعلة منتشلة من النار كلمة شعلة منتشلة من النار يعني ايه يعني هو اساسا شعب ممسوح بالروح القدس شعلة منتشلة من النار لان النار دي رمز العمل الروح القدس فاكرين ان الرب يسوع لما بيقول جيت لألقي نارا ماذا اريد لو انها ايه فطرن نار يعني ايه اشتعال الروح القدس في القلب فكلمة شعلة منتشلة من النار يعني شعب مقدس الله وبعدين صاحب السؤال بيقول ان ربنا بص للشيطان وقال له ايه خلوا بالكم فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان فصاحب السؤال بيسألني ايه قال الرب للشيطان لينتهرك الرب ايها الشيطان مين الرب اللي قال للشيطان عشان تبقوا عارفين الله الرب اللي هو ايه الله لو الله انتهى انتهر الشيطان ايه المجد فيها خلوا بالكم معايا ايه المجد فيها يعني لو الله انتهر الشيطان ده خالق وده مخلوق ومعروف بديهي ان الخالق اقوى منين من المخلوق فلما يجي اللاهوت الله كلمة اللاهوت يعني الله ينتهر الشيطان طب ايه يعني ده يقدر يبيده لكن هو بيقول له مش انا اللاهوت اللي هنتهرك امال مين الرب يسوع الانسان يسوع الضعيف اللي ليس له اي ناسند رأسه اللي هتبهدله اللي هتعمل وتعمل فيه اللي هتعلقه على الصليب وتسمره بضعفه هينتهرك فقال الرب يعني القوة لينتهرك الضعف لأن الله انتصر على الشيطان بضعفه وليس بإيه؟ وليس بقوته. عشان تبقوا عارفين. بضعف وليس بقوته. شوف بقى يسوع اللي ماشي الغلبان اللي بيلطشوا فيه في الإعلام أول ما يشوف يسوع يقول له أنا عارف أنت مين أنت قدوس إسرائيل أتيت قبل الأوان لتعذبني يسوع يبص له يقول له ايه يقول لك فانتهر يسوع وقال له اخرج واخرج منه فهنا كده اللي انتهروا الرب المتجسد مش الرب المتأله مش الاله مش الله في سمائه لا الله في ايه في الضعف في الارض على خشبة الصليب صنع النصر واحد بيسأل سؤال بيقول في سفر التكوين ذكر الله انه خلق الخليقة كلها ولم يذكر انه خلق الملائكة فمن اين جاءت الملائكة لا مين قال لك ان الكتاب ما, ما ذكرش ان الله خلق الملائكة اول آية في سفر التكوين يقول لك في البدء خلق الله السماوات والارض السماوات